رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مع الشباب الجرائم والمشكلات الاجتماعية على الفيسبوك موضوع حلقة هذا اليوم لم يعد الفيسبوك ذلك الموقع الإلكتروني الاجتماعي الذي كنا ندخل عليه من أجل التسلية والترفيه بل أصبح هذا الموقع الاجتماعي الكبير والذي يعد من أكبر مواقع الشبكة العنكبوتية له تأثير كبير في حركة الشعوب وسياسات الحكومات ولنرى على سبيل المثال إضراب عام في مصر بدعوى على الفيسبوك مظاهرات في كولومبيا بسبب خطف المتمردين للسياح الأجانب بدعوى على الفيسبوك تصويت ضد ضد التعديل الدستوري في فنزويلا بدعم بدعوى أيضا على الفيسبوك الأمر أيضا ليس للسياسات فقط وليس للحكومات والسياسات والشعوب كما قلنا في بداية الحلقة بل له شق آخر أصبح الفيسبوك الآن ملاذا لكل من أراد أن يتشفى بآخر ولكل من أراد أن يفضح أو أن يشوه سمعة الآخرين ولنرى على سبيل المثال نشرت إحدى الجرائد تقول تنشر صور عارية تنشر صور عارية لصديقتها على الفيسبوك بسبب التنافس على جمع صديقاتها بالمدرسة متخيلين؟ بنت من البنات أنشأت مجموعة على الفيسبوك وعشان تستقطب أكبر عدد من الزوار لهذه المجموعة تنشر صور عارية لزميلتها على الفيسبوك الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على طالبة بالثانوي العام بإحدى المدارس الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس لقيامها بنشر وتركيب صور فاضحة لزميلاتها بنفس المدرسة على الفيسبوك بسبب أيضا التنافس على استقطاب أكبر عدد ممكن من الفتيات الطالبات بالمدرسة الأمر خطير جدا زوج يكشف خيانة زوجته مع طالب على الفيسبوك نجح طالب في إقامة علاقة غرامية مع سيدة مع سيدة عن طريق تبادل الصور الإباحية على موقع الفيسبوك لعدة شهور دون علم زوجها والذي لاحظ مؤخرا انهماكها على جهاز الكمبيوتر والجلوس أمامه أوقات طويلة في وقت متأخر من من الليل الأمر الذي أثار الشك بداخله وجعله يراقب تصرفاتها ليكتشف أنها على علاقة عاطفية مع طالب جامعي والذي جمعها جمعهما وموقع الفيسبوك بنت عادية خالص وجدت نفسها مديرة لمجموعة إباحية على الفيسبوك وهي لا تعرف عن هذا الموضوع شيئا نشوف فوجئت فتاة جامعية مصرية محجبة بأنها أصبحت بين يوم وليلة ومن دون علمها طبعا تدير مجموعة على موقع الفيسبوك يضم العشرات من الصور الإباحية المجهول الذي ارتكب هذه الفعلة وضع صورة للفتاة واسمها منة وعمرها 19 عاما وهي من أسرة محافظة وتدرس في جامعة عين شمس تظهر فيها الفتاة وهي محجبة بطرحة سوداء وتبدو فيها كما لو كانت مديرة لمجموعة من بائعات الهوى شبه العاريات وفور اكتشاف الأمر توجهت منا إلى مباحث الإنترنت في وسط القاهرة الفيسبوك يثير الفزع بعد نشر خصوصيات 80 مليون مستخدم لأن الفيسبوك ليس عليه أي خصوصية والأمر الأخطر يعني احنا قلنا في بدايه الحلقه ان الفيسبوك اصبح له تاثير كبير جدا في حركه الشعوب وسياسات الحكومات واصبح ملاذا لكل من اراد ان يشهر او ان يشوه سمعه الاخرين لكن انظروا معي الى اي مدى وصل الامر نشرت كل الجرائد في الايام الماضيه تقول جريمة إلحادية بالغة الخطورة شاهد شهدها موقع الفيسبوك حيث أسس أحد الملحدين مجموعة سفيهة يتجرأ فيها على الدين والعقائد ويسخر فيها من الإسلام والمسلمين يقول هذا الشخص الذي فتح هذه المجموعة عبر الفيسبوك وحاشا لله من كلامه وناقل الكفر ليس بكافر ناقل الكفر ليس بكافر بعد وفاة آخر رسل محمد ولأنه لا يمكنني أن أبعث نبيا قررت أن أتواصل معكم من خلال هذه الصفحة لكي أعلمكم بوجودي وأحقق دعواتكم لا تعليق يشرفني ويسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمي وباسمكم بسعادة الأستاذ الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة ومدير برنامج القضايا الاجتماعية ودعم اتخاذ القرار بمركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء أهلا ومرحبا بك دكتور سعيد اهلا بك يا استاذ عمر.
طولت عليك معلش لا ابدا اهلا بك شرفتنا أهلاً ونورتنا في اول اطلاله لك على شاشه الرحمه أهلا أهلا بك أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بك كما يشرفنا ايضا ويسعدنا ان ارحب بالشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشره محمود السيد محمد علي اهلا ومرحبا بكم شرفتونا في حلقه اليوم وباذن الله عز وجل نشرف ونستمتع اكثر باقتراحاتكم وايضا تفاعلكم معنا في الحلقه ويسرنا ايضا ان اتلقى من الان جميع تفاعلاتكم معنا عن طريق الهاتف وعن طريق شريط الرسائل القصيره. دكتور سعيد يعني بدايه نود ان نعرف المشاهدين جميعا ان الفيسبوك سلاح ذو حدين نعم.
وله اهميه كبيره في حياتنا الان لا نستطيع ان ننكرها.
نعم أنا بس أ- أود عشان آه، يعني قطاع كبير جدا من المشاهدين ربما لا يكون لديه آه، يعني دراية بالفيسبوك يعني نعرف إيه الحكاية بالظبط ندي بس شوية آه، رؤية للناس الفيسبوك هو عبارة عن شبكة آه، موقع كبير جدا بنسميه شبكة اجتماعية جديدة آه، شبكة آه، إلكترونية آه، موجودة تدار ب- من خلال مؤسسة ضخمة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أنشئت سنة 2004 تمام ال- ال- طبعا فكرة الشبكة دي أنشئت من خلال مبادرة من طالب في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية وكان يريد أن آه، يعني ي- يقدم مشروع للتخرج آه، كيف يمكن آه، أن أن الجامعة أو الكلية ت- ت- تعرف جيدا الطلاب يعرفون بعضهم البعض ويعرفوا أماكن تواجدهم و- الشبكه لتواصل الطلاب داخل الجامعه تواصل الطلاب حتى داخل الصف الواحد ان شاء الله.
وبعدين يعني نعرف من خلالها البطاقة التعريفية للطالب يعني اسمه وسنه والتخصص و والمكان الذي يقيم فيه والمواد التي اختارها آه، يعني ترى الكلية آه، هذا الأمر ببساطة شديدة جدا على ال- على الإنترنت و- أو على الكمبيوتر في شبكة داخلية جوه الجامعة مم.
ويرى الطلاب بعضهم البعضا فمن يريد أن يكون بجوار الطالب الفلاني فيقدر يعرف الصورة الكلية هذا النوع من التشبيك الاجتماعي ده يعتبر تطور جديد على الانترنت لما الفكرة لقت رواج توسعت إلى بقت على مستوى الجامعة ككل وبعدين ثم على مستوى ولاية بأكملها ثم مجموع الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية وبدءا من عام 2000 و يعني اواخر 2005 2006 بدا خروجها من حدود الولايات المتحده الامريكيه الى العالم كله لانها اصبحت تلبي احتياجات كبيره جدا عند الناس في التواصل طب اللي احنا عايزين نقوله يا دكتور سعيد حتى يعرف الجميع ايه هو الفرق او ايه هي الزياده اللي زودها موقع الفيسبوك عن المنتديات والمدونات الموجوده على الساحه الان؟
هو الحقيقه ال ال ال هو في تطور آه، في الكتروني بيسموه الجيل الثالث الان هو جيل الفيسبوك تمام الجيل الأول كان جيل المنتديات أنت تنشئ منتدى والناس تشوفه بالصدفة وبعدين يتفاعلوا معاك بس التفاعل بطيء لأن ال- ال- ال- التقنية الح- اللي كانت موجودة في هذا الوقت أنت ترسل آه، الرسالة و- آه، و- وصاحب الموقع يتلقاها ثم يسمح بنشرها تمام. يعني هو موقع آه، يعني يخضع الى اشراف اداري اللي هو الفيسبوك اللي هو المنتديات ال- المنتديات كانت عبارة عن صفحة شخصية لك أنت تريد أن ت- تنشئ هذا المنتدى أنت عمر أنا سعيد أنا أي حد يقدر يعمل أي منتدى تمام.
فبتبقى صفحة وهي صفحة مفروض تفاعلية بس التفاعل فيها بطيء جدا مهم.
يعني ممكن حضرتك تقول وجهة نظرك على ما توصل لي ممكن بعد يومين ثلاثة تمام.
أقدر أنشرها أو ما أنشرهاش جميل وت- وترى بال ب- يعني يمكن شو آه، رؤيه هذا ال- هذا المنتدى ببطء شويه يعني يعني او بالصدفه يعني. الجيل الثاني كان جيل المدونات.
مم.
صفحه اكثر تفاعليه ونقدر الناس تقدر تدخل في دائره من العلاقات انا انشئها بنفسي وهذه العلاقات تتبادل فيما بينها حوارات. والحوارات يمكن ان تظهر على الشاشه مباشره في دائره الموقع الذي انا اتحكم فيه اللي هو اسمه المدونه.
تمام المدونة عبارة عن صفحة شخصية أنا بكتب فيها مذكراتي بكتب فيها أي حاجة وإيه وأطرحها للناس وأتبادل الرأي مع مجموعة الأصدقاء جه بقى الجيل الثالث من ال من الف- ال- الش- التشبيك الاجتماعي موقع واحد يدار بطريقة مركزية يعني في حاجة في الانترنت بيسموها third party third party يعني معناها في طرف ثالث انا وانت شايفنا يعني انت بت يعني تتفاعل معي وانا اتفاعل معاك على الانترنت وفي طرف تاني يتحكم في الرساله اللي انت بتوصل لها بتنشئها والتعليق الذي انا ابادله معك وهكذا يعني تمام.
هذا الطرف الثالث اللي هو ال administrator اللي هو السيرفر اللي هو الاداره بتاعه الموقع تمام فبقى التشبيك الاجتماعي بدل ما كان يعني مسألة مرهونة بالأطراف المت... الداخلة في العلاقة يعني اللي هم مستخدمي الانترنت يعني انا اظهر التعليق بتاعك او ما اظهروش اكنسل عليك او اتفاعل معاك انا حر مم.
الان الموضوع مش كده بقى الموضوع بقى ايه بقى كلنا نبقى شايفين بعض لان بقى في نظام متكامل يسمح بان الصفحه بتاعتك يبقى فيها مجموعه اصدقاء وانت تقدر تعمل اداره لتداول المعلومات بين الاصدقاء او خارج اطار الاصدقاء تمام آه طيب محمود آه عايزك تقول لي ما الذي يميز الفيسبوك عن المنتديات؟ من وجهه نظرك انت يعني اللي بيميز الفيسبوك عن المنتديات ان هو بيبقى الموقع يعني مفيش ادمن عليه او او مراقب مثلا آه مفيش حاجه حاجه بتحكمه فهو شبكه مفتوحه لكله آه مفتوحه لاي حاجه لاي شيء مفيش اي حاجه بت- بتحكمها مفيش اي قيود عليها ف والمنتديات بيبقى لها مراقب تمام.
مثلا في حد قال ده لفظ تفرق معاك مثلا انت يا محمود ايه؟ يعني طالما انت هت- هتنشر موضوع معين او هتدخل ب- لتدلي بتعليقك او برايك تفرق معاك ان يكون في مراقب طالما مش عامل حاجه غلط
لا مش هتفرق معايا لو لو انا مش هعمل حاجه غلط مش هتفرق معايا طب لماذا نرى هذا الاقبال الكبير على الفيسبوك؟ طبعا مش هتفرق مع كثير من آه.
الناس يعني هو ال- الاقبال الكبير على الفيسبوك ده لان ال- التقنيه بتاعت الفيسبوك نفسه تقنيه عاليه وانا اشهد لل- للطالب اللي عمل الفيسبوك ان هو طالب عبقري تمام ماشي ومش بحمل اللوم بقى عليه او بحمل اللوم على الفيسبوك انا بحمل اللوم على المستخدمين نفسهم مهم.
ليه المستخدمين نفسهم المستخدم مثلا لو حط صوره اسلاميه هنشهد للفيسبوك لو المش... ال- ال- المستخدم حط مثلا صوره اباحيه هنلوم إن هنجيب ال- هنجيب اللوم على الفيسبوك طيب من واقع احتكاكك وايضا من واقع دخولك على الفيسبوك شايف ايه هي اكبر سلبيات الفيسبوك الان؟
هي اكبر سلبيات دلوقتي انه الاشاعات م- ممكن تنتشر بسرعه مهوله جدا آه، ممكن برضو آم، صور بنات تنزل عليها يعني في بنات مثلا آم، كانت بتبقى حطت حاطه صورها حوالي 20 30 صوره على موبايلها واحده صاحبتها تاخدها وتنقلهم مثلا منها بالبلوتوث وتروح رايحه واخداها ومنزلاها على الموقع وتعمل ايه؟ تعمل ال تعمل اكونت باسم البنت اللي هي صاحبه الصور تمام فطبعا البنت هتظهر ان هي يعني سيئه السمعه طيب مثلا محمود كمان في سؤال اخير عايز اساله لك ليه دلوقتي مش بشوف كتير من العائلات يعني واحده مثلا بتحتفل ب... بيوم عيد مثلا زي عيد الفطر او عيد الاضحى والاسره كلها متجمعه عندها فبالتالي خدوا صوره جماعيه وقامت نشرها على الفيسبوك آه.
واحد برضه صور في فرحه هو وزوجته واهله وخد الصور نشرها على الفيسبوك آه.
آه، وهكذا الصور الخاصه اصبحت الان موجوده على الفيسبوك بشكل كبير جدا وبشكل تعمدي يعني احنا متعمدين نحطه مع اننا عارفين إن الفيسبوك ليس عليه اي خصوصيه تمام دي بترجع للنخوه بصراحه يعني مم.
يعني انا عن, عن نفسي انا يوم ما مثلا ما اخطب واتجوز مراتي اللي هتبقى حلالي أما اتصور معاها صوره قدام الناس كلها مستحيل ان انا احطها يعني هتبقى حلالي برضه مستحيل تمام.
ان انا احطها على موقع زي الفيسبوك مم.
ليه ان انا اخلي الناس تنظر او تبص ل- مثلا الانسان اللي انا ارتبطت بيها الانسان اللي عايز ابقى اشوفها انا بس لوحدي ليه اخلي الناس كلها ان هي تبص لها واحط صورتها على الف- على الفيسبوك دي بترجع للنخوه تمام دي بيبقى البني ادم نفسه ما عندوش ان هو اي نخوه ولا عنده اي نوع من الحزم تمام جميل سايب النت الموضوع الموضوع النت البيت للاسره للبنات عادي وبرضه ارجع واقول في الاول والاخر ان اي بنت على الفيسبوك تعتبر اختك او او والدتك او يعني بص هي في الاول والاخر آه، عرضنا طيب تمام لزميلك آه، ايه اللي انت شايفه في الفيسبوك؟
فيسبوك ما لهوش رقابه وبسبب فيسبوك ممكن تدمر اسره ممكن تدمر اسره وممكن بسبب الفيسبوك ممكن تدمر اسره وتشتت اسره كامله مم.
ممكن تفرق اسره كامله بسبب ان ممكن دلوقتي اللابتوب بقى متحرك في كل مكان اللابتوب طبعا ممكن تخش على النت في اي وقت بسبب بنت ولد تخش في اي وقت على اللابتوب ومفيش رقابه يعني مفيش رقابه على اللابتوب آه، لا ابوها يشوفه ولا امها هتشوفها ولا اي حد ممكن في الجامعه ممكن في اي مكان تاني شكرا جزيلا لزميلك بسم الله الرحمن الرحيم اولا بقول ان الفيسبوك معلوش رقابه خالص وان ممكن اي واحده تعرض اي صوره عليها يعني مثلا صوره ما تكونش آه، مهذبه او كده فده بيسبب ان آه، مثلا في ناس تانية تشوفها وكده بس و مثلا آه، ان واحد مثلا اتعرف على واحده يعني احنا عايزين واتزوجها نقول زي ما قلنا في في مقدمه هذه الحلقه ان الفيسبوك الان اصبح ملاذا لتشويه سمعه الاخرين، اصبح ملاذا ايضا للتشهير باخرين. طيب انت ايه اللي شايفه في ايجابيات الفيسبوك؟
ايجابيات الفيسبوك آه.
ان انت مثلا ممكن تتعرف على واحد ي- يشغلك مثلا يعرفك على شغل او ممكن ت- تعرف صديق كده مثلا تمام. طيب انت زميلك؟ آه، قولي رايك في الفيسبوك من حيث السلبيات والايجابيات.
بسم الله الرحمن الرحيم من ناحية السلبيات هو الفيسبوك آه، له سلبيات كتير مثلا ان انا ممكن اعمل آه، علاقة مع حد غيري وبتطلع يعني العلاقة دي في الاخر فاشلة و- وتدمرني وممكن انا يعني او غيري يحصل معاه شيء مش كويس بسبب العلاقة الفاشلة دي تمام.
وممكن نقول على الإيجابيات إن هي ليها إيجابيات كويسة برضو ممكن تعرفك على ناس وينفعوك في حياتك آه، اليومية برضو امم كده يعني.
شكرا جزيلا. آه، دكتور ميخائيل ما سمعت تحب تقول ايه؟
احب اقول انه الفيسبوك الحقيقه هو لما بنقول عليه شبكه اجتماعيه فهو شبكه اجتماعيه لها مواصفات جديده المواصفات الجديدة التي يقبل عليها الشباب هي أنه أولا وسيلة لتداول المعرفة على نطاق واسع جدا يعني تقدر تعرف في خلال خمسة دقائق يعني معلومات كثيرة من كل بقاع الأرض من خلال هذه الشبكة من خلالها أيضا تستطيع أن تكون علاقات جديدة وإحنا كبشر عندنا رغبة في أن نتواصل مع الآخرين الش- الجيل الجديد من الشباب ما هوش جيل انعزالي ما هوش جيل آه، بطيء هو جيل دايناميك يعني يريد ان يتواصل مع الاخرين مع الذكور مع الاناث مع كل البشر في كل مكان فهذه الشبكه تتيح الفرصه للتواصل باقل جهد وباقل تكلفه ممكنه وباسرع وقت ممكن كمان يعني بت... م... م... ال- ال- ال- الشبكه دي بتاع... بتخلق الحقيقه حاجه اسمها ثقه يعني ما فيش علاقات اجتماعيه تنشا بدون ثقه يعني انا لا يمكن ابدا هتعامل مع حضرتك الا لما تكون في حد ادنى من الثقه المتبادله بيننا تمام.
وتتعمق العلاقات بمقدار حجم الثقه عندما يزيد وحجم التبادل بيننا ال- الفيسبوك بي بيلبي هذه الحاجه الحاجه الى ان تثق في الاخرين وان تتعامل مع الاخرين بانفتاح انفتاح كامل مم.
وحريه كامله عايز اقول حاجه كمان وانا قلتها قبل كده في اكتر من موضع انه الشباب عنده وقت فراغ كبير جدا ولك ان تسال ونتكلم بصراحه وبوضوح إيه هذه هذه الطاقه الكبيره المهدره في وقت الفراغ ماذا لو انه الفيسبوك ده مش موجود ماذا لو ان الانترنت بكل استخداماته مش موجوده مم.
الى اين يتجه هذه الطاقه الشابه الكبيره جدا اصبح مصر الانترنت الان موضع تفريغ طاقات الشباب.
نعم طب يا دكتور سعيد هل حضرتك تؤيد مع كل هذه المشكلات وهذه السلبيات الخطيرة التي أصبحت الآن تهدد الأسر وتهدد حكومات بأسرها هل أصبحت الآن ت- تؤيد دخول الشباب إلى ال- إلى الفيسبوك أنا- خصوصا البنات انا اؤيد الدخول نظرا أن إحنا كمان كلنا نعم.
عارفين أنه ليس عليه أي خصوصية أؤيد لا هو كلمة خصوصية بس علشان برضو الناس ما تفهمهاش خطأ كلمة خصوصية يعني معناها آه، على الشبكة بتاعت الفيسبوك أن الخصوصية ملك لك تمام يعني أنت الذي تحدد حجم الخصوصية ال- المتاح لك على الإنترنت والمتاح لغيرك في التفاعل معك بمعنى يعني أنا أقدر أتيح بياناتي الشخصية وأقدر أحجبها أقدر أقول اسمي وأقدر أغير اسمي مم.
اقدر ادخل علاقات محدده واقدر استبعد علاقات انا ارى انها غير مفيده بالنسبه لي اقدر أ- اقول كلمه موجهه للناس كلها على ال 400 مليون مستخدم في جميع انحاء العالم واقدر اخليها بس على نطاق 25 صديق انا حاططهم لنفسي فكلمه الخصوصيه هنا موجوده الخصوصيه ملك لمن يستخدم الفيسبوك بس المشكله ان مش كل الناس تعرف تستخدم وسائل ال ال ال استخدام الخصوصيه يعني في حاجه اسمها setting وال setting ده معناه انك أنت- بتدخل على ال- ال account بتاعك او ال- الحساب بتاعك على الفيسبوك وتقول والله انا صورتي تطلع لا ما تطلعش آه، آه، معلوماتي الشخصيه تطلع لا ما تطلعش الا في نطاق محدود تمام وهكذا انت الذي تحدد صور التواصل وتداول المعلومات عنك انت فوبالتالي فالخصوصيه في في يد المستخدم مهم.
ولكن كلمة عدم وجود رقابة أنا عايز أقول برضو في خطأ شوية في الحتة دي في رقابة بمعنى أن هناك موقع أدمن زي ما قال الأستاذ قال أنه في أدمن يعني معناه إدارة لهذا الموقع طب ما في درجة لديها مسؤولية، لكن حينما الآن أرى بنفسي صور إباحية موجودة على الفيسبوك فأين هذه الإدارة؟
لا لدا ما هو إدارة يعني إدارة لتداول التشبيك ولتفاعل الناس مع بعضهم على ب- بكل سهولة ويسر مم.
يعني القائمين على إدارة الموقع عندهم كل المعلومات بشأن كل سعيد، المستخدمين أنا- معلش حضرتك خليك آه.
معايا شوية لأن أنا أتكلم بلسان حال المشاهد آه.
الآن أنا حتى أستطيع أن أدخل أول- أولادي إلى الفيسبوك وأكون مطمئن عليهم وفجأة يجي ابن العمر النهارده 15 سنة أو 18 أو 20 أو أكثر أو أقل يجد أمامه صورة إباحية دون أن يقصد أن يراها يبقى فين الإدارة؟
آه، يعني أنا أنا بس بقول أر- كلمة رقابة وكلمة إدارة الكلمتين متداخلتين شوية تمام المو- الموقع لديه إدارة تعرف كل كبيرة وصغيرة فيما يحدث داخل هذا الموقع تمام
المشكلة أنه هذا الموقع آه، يعني إدارته المستقلة آه، تعتمد على يعني نقدر نقول ثوابت في الثقافة الغربية قد تكون مختلفة عن الثوابت العربية أو الإسلامية عندنا تمام بمعنى انه يعني من المهم ل- للشباب ان يتحدث في الثقافه الجنسيه بلا اي مشكله يعني هذا جزء من الحريه في تداول المعلومات الجنسيه ولكن عند اي مرحله عمريه المجتمعات الغربيه قدمت حاجه اسمها د- دلائل ارشاديه للاسر توج- يجب على الآباء أن يوجهوا أولادهم في السن اللي هو أقل من 18 سنة بضرورة عدم استخدام كذا وعدم استخدام كذا وعدم استخدام كذا لأن هذا قد يسيء إلى نفسية الشخص آه، وقد يسيء إلى مفهومه عن العلاقات الاجتماعية تمام من بين هذه الارشادات وهي موجوده في بريطانيا وفي في فرنسا وفي استراليا وفي امريكا نفسها ارشادات مثلا ب- بضروره الا نفرط في استخدام الحديث عن الجنس في الفيسبوك بضروره الا نسيء للاخرين بنشر صور فاضحه بض- بضروره موضوع ان التسعير- نتحرى الموضوع الان لو كان على موضوع حديث في امور جنسيه وهذا ما يعني ما أنا بس- نمدحه أنا- ابدا لكن هو موجود النهارده في المنتديات والمواقع اسم- اسمح لي بشكل بس.
كبير لكن أن تكون هناك صور اباحيه موجوده على الفيسبوك هذا ما لا يرضاه احد ما هو انا انا بس عايز اقول ايه ده السياق الغربي تمام لما نيجي بقى للسياق العربي الناس في ال- في العالم العربي والعالم الاسلامي آه، تربيتنا انه لا ي- لا يجوز للشخص ان يمارس الجنس خارج اطار الزواج وان المعرفه الجنسيه ممكنه ولكن بقيود وبضوابط معينه وللاسف الشديد المجتمعات العربيه ما عندهاش اليه فعاله ل- ل- لتداول هذه المعلومات فالشباب في ظل الحريه اللي موجوده على الفيسبوك بيفرغ الطاقة الجنسية وحب الاستطلاع الفظيع جدا وربما أبعد مما نتخيل على تداول الصور الإباحية التداول ده مشكلته انه جزء من الحريه المنصوص عليها في استخدام الفيسبوك مم.
وبالتالي فليس امامك انت كحكومات او كمجتمعات عربيه الا حاجتين اما ان تحجب الفيسبوك ال- ال- يعني المواقع او الصفحات او ال group ال groups وهل هذا التي بامكان تسيء- الحكومه دكتور سعيد؟
آه، هي بإمكانها حجب الشبكة ككل لكن وليس حجب الصفحات أو المجموعات لأنه هذا جزء من إدارة الموقع الداخلية نفسها تمام فأنت إيه- يعني يعني يا اما ده- منع منع تام ده عكس بقى ما كان موجود في المنتديات والمدونات يعني اقدر الحكومه كانت تقدر تدخل على آه، منتدى تقطع ال- ال- التواصل بينه وما بين الناس ما يظهرش تمام تمام ببساطه عشان الناس تفهم يعني مم.
انما في الفيسبوك لو دخلت كده كحكومه انت الشبكه كلها لا ترى كما هو الحال في ايران وفي سوريا وفي بعض الدول التي ترى ان استخدامه خطير جدا طيب يا دكتور سعيد مع ايجابيات ال- الفيسبوك ومع هذه السلبيات التي تكلمنا عنها في بدايه الحلقه هل استطيع انا كولي امر الان ان اكون مطمئن على ابنائهم داخل الفيسبوك يعني اذا اليوم وابني النهارده عمال بيتفرج على الفيسبوك ويتصفح في صفحات اخرى وراى امامه دون ان يقصد صوره اباحيه وما بحب الاستطلاع كما نرى عند كثير من الشباب دخل الى هذا ومن هنا انجرف الى الهاويه
انا انا اقول بمنتهى الصراحه وبمنتهى الوضوح والشفافيه اي اب يجب ان يكون قلق جدا على استخدام اولاده وخصوصا اللي هم في اعمار مبكره مم.
للفيسبوك تمام ولا يوجد للأسف عندنا تثقيف وأنا أحيي القناة انها دي اول برنامج يظهر على الشاشه على شاشات التلفزيون المصريه والعربيه يتحدث عن الاضرار وكيف يمكن ان تواجهها تمام الكل يتحدث عن الاستخدامات والسياسه والمش عارف ايه محدش خد في باله الجوانب الاخلاقيه والاجتماعيه في هذا الاستخدام هذا جزء اساسي من الارشاد انت امام ضرورة أن الآباء يجب أن يتثقفوا ويعرفوا إيه حكاية الفيسبوك لأن إحنا قدام حاجة اسمها للأسف يا أستاذ عمر اسمها digital divide يعني معناها عندنا جيلين جيل يعرف الإنترنت اللي هو الشباب وجيل ما يعرفش حاجة ده اللي كنت خالص لسه هقول لحضرتك نحن الان نعاني عند كثير من اولياء الامور ان هناك اميه للانترنت لا.
يعني اصلا يستخدم الانترنت لا أنا بقول دي divide يعني معناها أنت عندك جزء من الناس يعرف ويستخدم وجزء ما يعرفش خالص نعم صحيح ودي بتخلق فجوه كبيره جدا بين الجيلين يعني لما لما تتكلم على اباء اصلا اولا الانترنت ده ظهر سنه 93 في مصر و- و- وهو مرتبط بالشباب اكتر صحيح فالجيل الاكبر مننا قليل جدا منهم هو الذي واكب هذا التطور الحديث و- و- ولذلك انا عايز اقول لك احد المشكلات الكبرى في دراسه هذه الظواهر وفي حتى القوانين المنظمه لها ان الجيل الكبير لا يدرك جيدا خطوره او منافع هذه التقنيه الحديثه تمام ف- فبالتالي احنا محتاجين الاباء يجب ان يكونوا على وعي ما ما الفيسبوك وما الانترنت وما هو الاستخدام الامن وغير الامن ويجب ان يكون هناك تفاعل بين الاباء والابناء في هذا الجانب تمام طب آه، دكتور سعيد عشان نكون دخلنا في موضوع حلقه اليوم نريد ان نعلم مشاهدينا من اولياء الامور من الشباب في شتى الانحاء ايه هي سلبيات الفيسبوك باعتبار تخصص حضرتك والله انا يعني يعني احد السلبيات الكبرى وهي قيلت هي تداول المعلومات الخاطئه يعني اذا كان الفيسبوك يتيح الفرصه للناس ان يعرفوا وهو نحن في عصر المعلومات ومجتمع المعلومات فالمصداقيه في المعلومات مشكله كبيره جدا انت ممكن تكتشف ان في معلومات غلط تمام فمن المسؤول عن تداول معلومات الخطا هذه نقطه ده هذا من الاستخدامات الخاطئه تمام المعلومات كمان اللي فيها قرصنه فكريه على اصحاب ال- ال- المعلومات دي يعني بمعنى؟
انا انا يعني حضرتك كتبت مقاله او كتبت راي في صحيفه او كتبته في كتاب يجي واحد من على ال- الفيسبوك ياخد الراي ده وينشره م- م.
دون ان يو- يقول ان هذا قاله فلان تمام ما هو ما هو يجب ان ينسب الشخص لقائله صحيح ينسب ال- قصدي اسف الكلام لقائله مهم.
كمان نفس الشيء في هي الت- الملكيه الفكريه الملكية طبعا مشكلة الملكية الفكرية مشكلة كبيرة جدا تمام.
انتهاك شديد جدا للملكية الفكرية إيه نعم عندنا من المشكلات الكبرى تداول الصور وتداول أفلام الفيديو في تطور حديث مع التكنولوجيا الحديثة الآن آه، انه ال... كن- كنا نقعد قدام ال... ال... الم- الم- الميديا وهم يحطوا لنا الاغنيه او القران او الفيلم واحنا ما لا دخل لنا فيما يعرض علينا.
مم.
الان انت اصبحت تشكل ميديا في نفسك، انت وسيله اعلام. م- ميديا اجتماعيه، انت تروح عامل حفله جواز كده لاحد اصدقائك تقعد تصور الناس وتروح تطلع مطلع الفيلم ده لكل الاصدقاء على يشوفوه.
الفيسبوك تقدر تصور صورة في الشارع لناس وتحطها على الفيسبوك تصور صورة لبعض الفتيات دون علمهم على طب دكتور الفيسبوك سعيد، في سؤال مهم جدا طرأ على بالي الان إيه يعني يعني لماذا نرى الان كثير من الناس يصور صور خاصه وعائليه ضحى على الفيسبوك بينما لم يكن ضحى على المنتديات والمنتديات تسمح بذلك يعني مفيش مشكله آه ما هو يعني آه، لا برضو كانت المنتديات كان في آه الذي يضع الصور على المنتدى هو الذي يدير المنتدى لا لا يستطيع انا الواحد إنما- عضو الان يا دكتور سعيد استطيع ان ادخل اي صوره الان على اي منتدى طالما الصوره ليست صوره فاضحه او صوره ايوه, أيوة تشوه بس, الآخرين.
بس بس الذي يدير المنتدى هو الذي يتاح لك هذه الامكانيه جميل وهناك او كثير من يحجبها المنتديات- عنك وهناك كثير من المنتديات تسمح بذلك ايوه بس آه، آه، التفاعليه الاكبر انك انت على الفيسبوك في في ثانيه مم.
تحط مش محتاج برميشن مش محتاج موافقه من حد تمام، تمام.
تحط الصوره بسرعه ايوه وتقول اللي انت عايزه ومن غير ما حد يقعد يفر يفكر في الصوره دي هل قابله لان ان توضع وتنشر للناس ولا لا مفيش في طرف بيقعد يقلب وراك مهم.
ال ال ال ال هذا ال ال ال يعني ال الانفلات الكبير جدا في تداول الصور جعل شيء غير اخلاقي كبير جدا موجود وهو ان كان تلتقط الصور لاشخاص بغير ارادتهم وبغير علمهم وبغير موافقتهم وتض- وتنشرها كمان دون علمهم بس ده.
ودون ودون موافقتهم يعني من الاخلاق من الاخلاق في التصوير وده متعارف عليه مم.
ولكل من يصور عارفين الكلام ده ان انا لا يجب ع- ان أن- ان اصورك الا باذنك صحيح وأن آه، اخذ منك تصريح بتداول الصوره دي في نطاق معين انشرها احطها على الانترنت احطها في صحيفه انما ممكن واحد يبقى ماشي في الشارع يبقى قاعدين في مكان وواحده قاعده كده يروح مصورها او آه، وطبعا التلاعب ب- ب- في وللاسف الان انا ممكن الصور.
اصور حد من غير ما ياخد باله حتى زمان كنا ممكن نصور بكاميرا فالكل الكل يشوف وكل يعرف دلوقتي التصوير عن طريق الموبايل محدش يعرف تصوره كلها وكمان التقنيه الحديثه تسمح لك بتداخل الصور تمام انك انت ممكن تصور البنت هي البنت مثلا موجوده في في محاضره في جامعه انت ممكن تروح عامل تركيب للصور تبان انها في مرقص او في صحيح آه.
في, في يعني صاله عندك ديسكو الفوتوشوب وغير ذلك آه، اتصال من ابو عمار التداخل اه ايوه ابو عمار من الشرقيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله ابو عمار حياك الله أستاذنا ابو عمار كيف ترى هذا الموضوع؟
والله يا أستاذ عمر ال- بالنسبة للفيسبوك مشاكله آه، أكتر من إيجابياته تمام
يعني أنا يعني كنت عايز أخد رأي حضرتك ورأي الدكتور سعيد إن أنا حملة مقاطعة على الفيسبوك
حمله مقاطعه تامه تامة تمام.
آه، خصوصا في مصر طب ليه بقى؟
لأن مشاكله أكتر يا أستاذ عمر بالنسبة للصور والإشاعات وغيرها من هذه المشاكل ايه نعم طيب تمام بارك الله فيك جزاكم خير ايه رايك في اللي بيقوله؟
يعني ده يصلح الى ان يكون آه تصويت تمام السؤال ده يعني هل يمكن أن يقبل الشباب في مصر والعالم العربي أن يغلق الفيسبوك كاملا أنا أقول لك أن الغالبية تقول لا امم انه مرتبطوا بهذا الموقع ارتباط كامل ارتباط كبير جدا وهو أصل إيجابياته هو يعني إحنا خلينا نتكلم بوضوح ال- السلبيات كثيرة ولكن الإيجابيات أيضا كثيرة وهو, وهو كل شيء ما هو أنا أقدر أستخدم السكينة كي أقتل بها شخص صحيح وكي لا استخدام ذو استخدمها حدين.
آه معروفة دي فأنت است... الاستخدام محتاج تقنين محتاج توعية محتاج جهد كبير جدا إرشادي ومحتاج حتى الجيل الأكبر الذي يعظ الآخرين يعرف إيه الحكاية بالظبط علشان حتى لا يبالغ في حجم الضرر ما هو مش مطلوب مننا كمان ألا أن نبالغ ب... ون... ونثير مخاوف الآباء مم.
والأمهات لا هذه تقنية حديثة ومن حق الشباب دول أن يتفاعلوا مع هذا العالم لأنه جزء من حياتهم وجزء من الجيل بتاعهم وإنت لما تشيل الفيسبوك أنت بتحرمه من التواصل المهم جدا أن يحدث ولا يوجد بديل يا دكتور سعيد يعني الب- افترضنا غدا ان موقع الفيس- الفيسبوك تم اغلاقه هذا العام أو هو العام في القادم.
بد... هو في بدائل أسوأ لعلمك يعني آه.
حجم شبكات ال... الاجتماعية الجديدة على الإنترنت كثيرة جدا مم.
وأنا أقول إنه الفيسبوك من أكثر الشبكات الاجتماعية يعني التزاما مع إذا كل ما فيه من آه سلبيات.
طبعا في بقى أنا عايز أقول يعني من غير ما أذكر أسماء شبكات يعني كأنها يعني dark side يعني كأن أنت بتتكلم على إيه ضلمة يعني ايه نعم يعني القرصنة كل تستخدم من خلالها ال hacking والدخول على الفيز على الصفحات بتاعتك وفك الشفرة البتاع اللي هي اسمها الكلمة السرية اللي بتسمح ليك بأنك تدخل لا أحد يدخل غيرك بتتفك بمنتهى السهولة آه، النصب الإلكتروني ب- بكل صوره الفضائح وال- والتشهير الجنسي والخدش الحياء ونشر الرذيلة موجود تمام في في شبكات تانية ايه نعم بارك الله فيك محمود آه، هل تؤيد وجود رقابه من الحكومه على الفيسبوك لو ه... لو كان هذا ممكنا؟
آه هو مفيش مانع بس قبل ما ايد الرقابه ايد وجود رقابه من الحكومه ايد وجود رقابه من البيت من الاسره ما احنا النهارده قلنا يا محمود ان انا ممكن استخدم الفيسبوك عن طريق اللاب بتاعي بره في اي مكان او في اي سايبر أو في اي كافيه تمام.
يعني مش- اه طب آه، حضرتك كلامك صحيح يا النهارده أستاذ.
الشباب عندهم حب استطلاع زي ما انت عارف تمام.
يعني ممكن فعلا ما يكونش داخل قصد حاجه طيب بالنسبه للبنات مثلا ليه البنت تمسك لابتوب غلط ما ينفعش اصلا ما ده شغل غلط آه، بشكل فيه لا هو غلط هو استخدامها هيبقى محدود هيبقى استخدامها ايه في- مثلا في مجالها على حسب تخصصها اه الله اعلم تخصصها مثلا في مجال ال- تمام.
في مجال مثلا العلوم هتستخدمه في ايه مثلا لو في محاسبه مثلا هقول لك اه ماشي استخدمه اكسل او كده يبقى في برنامج والدها او والدتها عارفه ان هي هتقعد على ال- على الجهاز تمام.
ساعه او اتنين تستخدم البرنامج بتاعها مش اكتر طيب.
انا مش انا مش موافق على انه اننا نقول البنت ليه تستخدم البنت كالبنات كالبنين في حقوقهم في التفاعل مع التقنيات الحديثة دي ليه تحرم البنت انها تبقى متفاعلة مع هذه التقنية هو علشان ان البنت هي هو ومن, ومن قال لك ان البنات اكثر استخداما سيئا الفيسبوك للانترنت احسن دكتور سعيد ناخد اتصال من فضيله وناخد- ونرجع تاني فضيله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، فضيله كيف حالك؟
ترين هذا الموضوع؟
والله بصراحة يعني إحنا في بداية كل حلقة نشعر بالانهيار واليأس أمام آه، يعني هذا الكلام يعني شيء لا يصدق صراحة أنا قاعدة أفكر شايفة إنه المشاكل اللي بتعرضها الحلقات آه، تلتقي في- يعني أسبابها في دائرة معينة يعني دائما بيكون في عندنا بالأسباب الفراغ عند الشباب غياب التقوى ورقابة الله آه، غياب التربية السليمة التقليد الأعمى دليل عدم الثقة بالنفس ولا بالدين ولا بالحضارة يعني إحنا لازم في يوم من الأيام هاي الأس- الأسباب نجمعها ونبلش يعني نضع لها حلول عملية يعني عن طريق برنامج مع الشباب تمام آه، فضيلة هل تؤيدين حجم الحكومات لموقع الفيسبوك؟
والله انا مش مع انه نحجب الفيسبوك لا انا بالعكس برا يعني ارى انه ترك يعني انه الأ- ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق هذا الموقع يعني شيء احنا راح نقسم عليه يعني احنا كملتزمين لابد انه ندخل الفيسبوك بقوه ونستخدمه في الدعوه بثقه انه الله عز وجل سينصرنا ان استعنا به واخذنا بالاسباب وما نتركه للفساد و... والله يجزيكم الخير طيب بارك الله فيك فضيلة جزاكم الله خير تحب تعلق على كلامها؟
يعني انا موافق على اللي هي بتقوله انه يعني آه، آه، الشطاره يعني بال- ب- بصريح العباره هو ان آه، تكون القوه الدافعه للقيم والمبادئ والاخلاق اقوى بكتير جدا في حضورها على الفيسبوك تمام لانه انتوا ضريبه الحريه هي اساءه استخدام الحريه فانت لو تريد ان الشباب ان يكون حر فعليه ان يستخدم ال- الفيسبوك ولكن الى جانب هذا الاستخدام لا يجب ان تكون قوى المجتمع المدني ورجال الدين والمدرسين والاباء واولياء الامور والحكومات الكل بكل يتكاتف من اجل ترشيد استخدام هذه الشبكه اي نعم طيب آه، محمود آه، هل تؤيد حجم الحكومات لموقع الفيسبوك؟
لا لا أؤيد انت ممكن تقول انت بتقعد على الفيسبوك قد ايه تقريبا في اليوم؟
آه هو بداية ما قعدت على الفيسبوك كنت ممكن أقعد آه، ست ساعات ست ساعات أو سبع ساعات تمام كنت ممكن أقعد ست ساعات متواصلة ست ساعات كاملة ست ساعات متواصلة ايه استخدامك للفيسبوك؟
استخدامي ممكن مثلا ادخل آه، لو في مجال مثلا ادبي او علمي ممكن ادخل اشوف كتب او كده غ- في ال- في مثلا في الترفيه ممكن مثلا ادخل اشوف افلام جديده مثلا ادخل اتعرف على صدق- آه، اصدقاء آه، مثلا جداد اكلمهم اونلاين آه، اتفاعل معهم مثلا في آه، اخبار مثلا هو مثلا بيبقى لكن هل تتصور الانترنت من غير الفيسبوك؟
لا تمام أستاذ زميلك آه، قول- هل تؤيد حجب الحكومات لموقع الفيسبوك في مصر؟
لا طبعا لان في شخصيات ما تقدرش تستغنى عن الفيسبوك لان ممكن الفيسبوك انا دخلت بالامس آه، لشاب عنده حوالي 18 20 سنه لقيته بيسحب من على الفيسبوك آه، افلام اباحيه من آه، على طريق الفلاشه وشاب تاني كان بيستعمله يعني استعمال آه، سليم عادي قال لي ما جانيش اي ضرار منه تمام قال لي ما جانيش أستاذ اي زميلك؟
ضرار آه، هل تؤيد حجم آه، الحكومات لموقع الفيسبوك؟
لا انا برضو ما قيتش ال- ال- الحجم ال- ال- الفيسبوك بس انا اقول حاجه ان آه، مثلا لو آه، لو انت مثلا عاوز تعمل حاجه كده او تنشر اي آه، معلومه او كده على الفيسبوك يعني فده بصراحه بيبقى حاجه كويسه جدا بالنسبه يعني للفيسبوك عايز ترشيد الاستخدام يعني آه.
طب نرجع لزميلك هل تؤيد الحجم؟
أنا طبعا لا أؤيد ولكن يعني أفضل إن يبقى في رقابة من الحكومة بحيث إن هي أي حاجة أنا ممكن أدخلها على الفيسبوك هم يشوفوا إذا كانت تصح تعرض أو لا طب انت زي ما سمعت الدكتور سايبون ده غير ممكن يعني يا اما حجبه حجبتان آه، يا ما فيش رقابه يعني.
لا بس في ناس كتيرة لا تقدر يعني إن هي تستغنى عنه يعني اتعودت عليه عرفت ناس كتيرة كويسة وعلاقات أها.
كويسة برضه من عليه تمام بارك الله فيك طيب ايهما اقوى في التنشئه الاجتماعيه مم.
ان آه، لما نقول مثلا الموبايل بيفسد الشباب خلاص هل الافضل ان احجب استخدام الموبايل ولا ارشد اولادي وابنائي في كيفيه الاستخدام والاستخدام الجيد انا ورشد طيب لما تبقى انت الترشيد عندك ضعيف فانت لا سبيل امامك الا استخدام القوه مم.
القوه بقى اللي هي ايه طب مفيش مش كده صحيح فده بنسميه في في في الضبط يعني اخر المطاف مهم.
فاحنا محتاجين جهد كبير جدا في ان نرشد الاستخدام وكلمة الرقابة اللي قالها دلوقتي هي مش مقصود بيها رقابة يعني معناها طب أنا أشوف وبعدين أح- أسمح وأ يعني أمنح وأ وأسمح مم.
يعني يعني أحجب ما أريد أن أحجبه وأسمح بما يمكن إيه نشره الم... مش المقصود كده المقصود بها وجود قوانين منظمة للاستخدام بمعنى أن الشخص الذي يسيء استخدام هذه الشبكة فيجب أن يعاقب لأن هو يضر المجتمع في هذه الحالة بس هي مشكلة القوانين الخاصة بالرقابة أنها دائما تخيف الناس ح- حتى لا تس- يساء استخدامها من جانب الحكومات تمام ان ما تبقاش هي دي نافذه للاستخدام السياسي من جانب الحكومه. في استطلاع للرأي لمركز المعلومات عمله من حوالي أكثر من سنة أعتقد عن الشباب من مستخدمي الإنترنت عموما هل تؤيدون هل, هل أنتم تقرون آه، ب- ب- بأضرار أو مخاطر استخدام الفيسبوك أو الش- الإنترنت عموما 72% أقروا بوجود مخاطر والمخاطر ممكن تكون عن الأطفال خد بالك إن ده استطلاع للرأي اتعمل على الشباب الم- المصري تمام
89% من العينة أنا أز- على ما أذكر أقروا بأهمية وجود قانون للرقابة على ال- استخدامات الانترنت وكلمة الرقابة دي بقى احنا كمجتمع يجب اننا نقعد بقى نقول اي اشكال من الرقابة مقبولة واي اشكال من الرقابة غير مقبولة قبل القانون ما يطلع تمام انما نرفض وجود قوانين خالص ونرفض وجود رقابه خالص ونسيب الدنيا كده طبعا انت في هذه الحاله سوف تكتشف ان السلبيات طغت على الايجابيات إذا أنت مع وجود رقابة دكتور سعيد انا لو أمكنك انا مع وجود م- نظام للاستخدام طيب دكتور سعيد يقال أن إدارة الفيسبوك الآن لها الصلاحية بأن تستخدم بعض المعلومات الشخصية في أمور دعائية إلى غير ذلك نعم صحيح؟
ايوه لان هو ما انا قلت لحضرتك في البدايه اداره الموقع لديها كل المعلومات عن المستخدمين تمام.
عندها الان بح... بالاحصاءات 400 مليون مستخدم ع- في جميع انحاء العالم وده رقم كبير جدا عدد مهول نعم عدد مول عارفين اعمارهم مم.
وعارفين انواعهم ذكور واناث وعارفين مستوى تعليمهم وعارفين البلدان اللي بيجوا منها تمام.
وعارفين اهتماماتهم وتوجهاتهم وبالتالي يستطيع من خلال توجيه حملات اعلانيه موجهه لهذه الفئه يقدر بمنتهى السهوله مم.
يعني اعلان لل... لل- حتى ممكن يستخدم الصور الخاصة ب- بهؤلاء الأعضاء يعني أنا رأيت ذلك بنفسي آه ما انا ما عنديش معلومات بصراحه تمام.
تقول انه في اساءه م- يعني من هذا لا هو النوع.
لا يقصد إساءة لكن استخدام صور هؤلاء دون آه، دون مستلزم من من- من صاحب الصورة لا ما انا ما ما فيش معلومات مؤكده في هذا الجانب قال لا، لكن المؤكد ان انا لو عايز أ- اروج لسلعه او لفكره او لقضيه استطيع ان انا أن- احدد ال target group بتاعي اللي هم الفئات اللي انا مستهدفها تمام فممكن انا بقول ايه انا عايز اوجه للعالم الاسلامي رساله نعم فالفيسبوك يبقى عنده رؤيه مين هم المسلمين وحجمهم قد ايه جميل.
والرساله توصل لهم لكنك معي دكتور سعيد فان نعم.
سلبيات الفيسبوك قد طغت على ايجابياته مش كده م- ال- يعني ما اقدرش اقول كده لكن في ال- ال- إيه السلبيات موجوده بشكل كبير لكن ما اقدرش اقول انها طغت على الايجابيات والدليل على كده الفوت اللي حضرتك كنت بتحاول تعمله دلوقتي تمام.
من خلال البرنامج الناس تؤيد وجود الاستخدام تمام مش مش عشان الاضرار موجوده علشان المنافع التي يحققها تمام ناخذ اتصال ونرجع تاني ابو يوسف من السعوديه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حيا الله ابو يوسف كيف الاحوال الله يخليك ابو يوسف انت شايف الموضوع ازاي
والله حضرتك انا شايف ان 90% من استخدامات الانترنت بصفه عامه كلها استعمال خطا مم.
واخد بالك ولازم يبقى في control حتى ال control صعب يتعمل control عليه واخد بالك حضرتك يبدا مثلا من البيت ان مثلا يبقى الكمبيوتر او اللابتوب موجود في الغرفه الخاصه لل- للابن واخد بالك لما تشوف تروح مثلا السايبر تلاقي مثلا ولد عنده ست سنين واخد بالك حضرتك ازاي يكون قاعد في السايبر تمام فده ده كله ما ينفعش مم.
غير كده كده حضرتك لما مثلا واحد بيقعد ست ساعات على النت طب ست ساعات لو هيعمل مثلا ثمان ساعات ادي 14 ساعه هيروح امتى المسجد وهيصلي امتى والحاجات دي صحيح لكن ابو يوسف هل- هل انت مع حجم حاجة الضرر اكبر من المنفعه ابو يوسف هل انت مع حجب الحكومات لموقع الفيسبوك ام لا؟
لا نتفاجئ إن احنا من 10 سنين كنا شايفين على الفيسبوك او الحاجات ديت او ال- الهوب او الحاجات ديت ايه اللي فادنا؟ احنا قلنا من من ساعه ما اتعمل الحاجات ديت فادتنا في ايه؟ هنلاقي ان ضررها اكتر من نفعها احنا مش عايزين نقول ان في ايجابيات
ايجابياته اقل من من سلبياته تمام اذا انت ترى معي ان سلبيات الفيسبوك الان قد طغت على ايجابياته مش كده؟
طبعا بارك الله فيك على هذا الاتصال جزاك الله خير يعني انا ارى معظم التصويت على هذا الامر دكتور سعيد ان سلبيات الفيسبوك قد طغت على ايجابياته
لا هو انا يعني مش قادر أ- يعني انا بقول انه ان السلبيات موجوده وقد تكون يتسع نطاقها يوم بعد يوم وبعدين يا دكتور ده من السلبيات عليها سلبيات قاتله يعني اسمع معي هذا الخبر بيقول من جرائم الفيسبوك ايضا زوجه سجلت صفتها في الموقع على انها انسه فقتلها زوجها تعرفوا ليه؟ لانه شك ان هي عامله انسه على اساس ان هي تستقطب عدد من الشباب يكلموها وتقيم معهم علاقه غير شرعيه خبر آخر بيقول مهندس مغربي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 10000 درهم مغربي وما يعادل 1304 دولار بعد أن أدانته محكمة مغربية بإنشاء حساب على موقع الفيسبوك باسم شقيق الملك محمد السادس عاهل المغرب الأمير مولاي رشيد واتهمت المحكمة فؤاد مرتضى البالغ من العمر 26 عاما بتهمة تزوير بيانات وتقليد الأمير دون موافقته وقال فؤاد مرتضى مرتضى أنه أنشأ هذا الحساب بسبب إعجابه بالأمير البالغ من العمر 37 سنة
ده بقى إساءة من مين بقى؟ من الحكومة المغربية ولا من الشخص؟
من شخص يعني أيهم يعني أنا رأيي إن في إساءة من ناحيتين تمام.
لسبب بسيط لأنه هو أنشأ هذا الموقع آه فعلا دون موافقة صاحب الموقع مم.
وهذا خطأ لا شك في هذا لكن أساء ل- ل- ل- لصاحب الموقع ولا ولا كان حبا له زي ما بيتقال حسب الخبر الموجود هو كان حبا يعني انا لما لما اكون بحبك ورحت عامل لك موقع او آه، صفحه على الفيسبوك لا من غير ما تستأذني لكش حق ومن غير ما استاذنك ماشي بس انا فيها كل شيء تكريم لك وهذا امر موجود للقاده والزعماء ورجال الدين والشخصيات العامه موجود على الفيسبوك انك انت ممكن واحد بيحب شخصيه ولتكن يعني يعني اي شخصيه مش عايز اقول اسماء بتاعتها حتى لو لكن أنت قريب معي لها.
أنه دون إذن صاحب هذا الأمر لا يحق له أبدا الاستخدام ذلك لا يعني انت انت مهما كان يا دكتور يعني.
القاعدة القاعدة العامة للأخلاق وللقانون تمام.
تقول أنك لا ينبغي أن تستخدم شيء باسم شخص دون إرادته مهم.
يعني لا تستخدمه عنوة يعني ده معروف لكن لو أنا لو أنا بحب شخصية عامة رجل دين ولا رجل سياسة ولا ولا وأنشأت باسمه صفحة وإيه و- و- وكتبت كلام من أجل جمع محبيه أنا أكون أخطأت في هذا نحن أمام قضية على الفيسبوك مطروحة بمنتهى القوة في مصر مم.
إن الناس ممكن تنشئ صفحات لكبار الشخصيات العامة ل- للترويج لهم وليس للإساءة لهم الخطأ الأكبر بقى والجريمة الأكبر أنك أنت تنشئ صفحة باسم شخص لكي تستقطب كل معارضيه من أجل أن آه، تمام.
ي- ي- ي- يعني إيه- ي- ي- تحريض المعارضين له واستفزازهم من أجل انتقاده هو ده اللي ممكن يكون خطأ تمام. دكتور سعيد دخلت الآن على الفيسبوك فوجدت صورة لإحدى قريباتي مثلا على سبيل المثال وهي صورة فاضحة إلى غير ذلك كيف أستطيع أن أغير هذه الصورة وهل هناك ملجأ قانوني لمثل هذا الأمر؟
آه، هو طبعا للأسف الشديد آه، لا توجد ق- آه، أولا احنا عندنا فراغ تشريعي في هذا المجال تمام و- ومصر الحقيقة بتسمح باستخدام الفيسبوك بمنتهى الحرية الكاملة دون حجب و- واعتقد انه يعني يعني ربما لانه ه- هذا هذه الحريه مرتبطه بالتجاره الالكترونيه ومرتبطه بتقنيه الاتصالات العميقه قطاع الاتصالات اللي بينمو بقوه جدا في مصر متشابك مع مع اي استخدامات الانترنت حتى لو كانت ضاره وبالتالي تمام.
فانت لو عملت قانون ربما يستخدم هذا القانون لتوقيع اضرار اقتصاديه على آه، قطاع الاتصالات وبالتالي ففي تاني مصري آه، يعني ايه في محاوله آه، عمل ضوابط قد لا تؤدي الى اضرار لا اقتصاديه ولا سياسيه على استخدامات الانترنت لكن فيها فيها إن مشاكل إن كبيرة انما أوي في سعيد.
مشكله انما في فعلا انا مع حضرتك إذا أعراض تنتهك وأيضا نعم.
نعم. هناك سمع سمعات الناس ب- يعني تشوش إلى غير ذلك يعني.
انا انا ارى انه في حكم محكمه كان صدر سنه 2005 ضد شخص آه، استخدم الانترنت للترويج لبعض الصور الفاضحه ونسب هذه الصور لقناه تلفزيونيه فالقناه هي التي رفعت الدعوه امام محكمه النزهه وده ما- ما- ما- معروف يعني نعم.
وحكمت عليه باظن ستة اشهر سجن مم.
وهذا هو اول حكم لاساءه استخدام الانترنت ع- يعني و- و- ومن خلال قانون العقوبات المصري لكن دكتور سعيد وليس من خلال قانون خاص باستخدامات الانترنت دكتور سعيد انت بماذا تنصحني انا كمستخدم عادي للفيسبوك دخلت فوجدت صور لي, لي انا شخصيا او لاحدى قريباتي الى غير ذلك فيها صور فاضحه تنصحني انا بايه؟
هو ما يفعله الآن الشباب عندما يجدون صور مسيئة للإسلام أو صور م- آه فيها تشهير آه ب- ببعض الشخصيات أو فتح لل آه بيتجهون برسالة إلى الموقع نفسه الذي يدير حركة التداول على الشبكة تمام.
بضرورة حجب هذه الصفحة المسيئة وهو و- وانا عايز اقول لحضرتك حاجه كل شاب يفتح صفحه جديده على الفيسبوك في شرط مهم جدا في حاجه اسمها البرايفسي اللي هي قانون الخصوصيه و- وقانون الاستخدام لا يقرأه أحد يقول لك أكسبت وخلاص تمام انما في في في, ال- في القوانين المنظمه لاستخدام الفيسبوك من حقك لما تلاقي حد اعتدى على حريتك او اعتدى على على خصوصيتك او شهر بيك او فضحك او عمل اي شيء ان تلجا لهذا الموقع وتطالب وهل الشخص.
سيكون هناك استجابه يا دكتور سعيد؟
اه طبعا في استجابه نعم بس هو المشكله خلينا انه نعرف المشكله بعد هذا الاتصال المشكله انه احيانا يبقى إيه ده بيتعارض مع البنود المنصوص عليها في استخدام الموقع فانت ممكن يفسر عليه انه حريه وانت تريد ان تحجب الحريه عن الاخرين فيقول لك لا تمام ناخد اتصال الاستاذه هاجر من اسكندريه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة استاذه هاجر كيف ترين هذا الموضوع؟
أنا شايفة إن الموضوع بتاع الفيسبوك بقى إدمان يعني أنا أقول فيسبوك يساوي إدمان عند معظم مستخدمين الشبكة خاصة من ال- الفترة في ال- الفترة العمرية ما بين 18 ل 26 27 28 سنة الفترة دي آم، الشباب معظم الشباب فيها تقريبا عندهم حالة من الفراغ يعني أنا عايزة أربط الحلقة دي بالحلقة اللي قبلها لما كنا بنقول ماذا ستفعل بعد التخرج واتكلمنا إن في قضية بطالة وإن الشباب مش لاقيين حاجة يعملوها فأنا شايفة إن هما لما ما لقوش حاجة يعملوها اتجهوا للإنترنت في شباب منهم ربنا عاقل بدأ يعمل آه، مجموعات على الفيسبوك مجموعات هادفة آه، بتتكلم عن الإسلام بتتكلم عن آه، تنمية المهارات العمل إزاي تقدر تلاقي شغل وي وي وي لكن في مجمو- اشخاص تانية بدأوا يعملوا المجموعات اللي احنا دلوقتي بننتقدها فانا شايفة ان الفراغ مع, مع الفيسبوك ليه وجهين جميل وجه لكن سيء لكن وجه- سؤالي يا استاذه هاجر هل انت مع او ضد حجب الحكومه المصريه لموقع الفيسبوك في مصر؟
لا انا مع حاجة تانية اتفضل انا شايفة ان الحكومة بدل ما تحجب تدي فرصة ان في مواقع تانية من قلب الوطن العربي او من قلب المجتمع الاسلامي تبدأ تظهر يعني ليه لا الحكومة تعمل مثلا اعلان عن إز- لو حد عمل فكرة أم، شبكة اجتماعية زي الفيسبوك هنديله مكافأة مالية كذا مثلا او يعني.
نتبنى ليه مشروع لا؟
مثلا أ- اكيد نتبنى المشروع ن- نموله اسمه هيتشهر هيدخل في- في موسوعات و... و...
تمام.
وحاجات بس انا عايزه اقول حاجه كمان انا سعيده ان انا دخلت في ال- المداخله بتاعتي جت عند عقد الاستخدام اللي احنا بنهمل ان احنا نقراه لان في الغالب اغلبيه المستخدمين بيدخلوا على عقد ال... ال- او النسخه الانجليزيه للموقع فما بي... مش بيقدروا يحولوا العربي مثلا لا يقدروا وكتير يا يقروا استاذه هاجر ايضا يدخلون الى المنتديات وما بيقروش الشروط اصلا حتى وهي بالعربي ده فعلا صحيح.
دي حقيقه تمام.
لكن انا عايزه اقول ان, إن الاتحاد الدولي للمستهلكين يعني ابدا استغرابه ان العقد بتاع شبكه الفيسبوك اتغير لان هم بيقول ان ال- ان اصبح كل ما يضعه اي شخص على هذه الشبكه من معلومات او صور او فيديو او مؤلفات او مقالات وكل اشكال الانتاج الفكري والشخصي ملكا للفيسبوك حصرا
ومع يعني ذلك لا- الناس موافقه لان اصلا ما قراتش الشروط غالبيتهم يعني ما هو اصلا دي شروط جديده ما كانتش تمام.
موجوده قبل كده اي نعم فهو طيب.
دلوقتي انا عايزه اقول ان ان اي حد صورته موجوده على الفيسبوك اصبحت ملك للفيسبوك يعني انا حتى لو انا كان ليا account على الفيسبوك ولغيت ال account بتاعي الصور والملفات بتاعتي الموجوده ايا كانت هت- هتبقى مخزنه وقابله للاستخدام من الفيسبوك من اداره الفيسبوك فدي طبعا حاجه لازم الانسان ي- ينتبه لها يعني مثلا لو في فتاه على سبيل المثال ما كانتش محجبه وبعدين كانت حاطه صور ليها بشعرها وي وي وبعدين راحت اتحجبت فراحت شالت الصور القديمه اللي كانت بشعرها ولسه وحطت صور جديده ما رغم انها معترض عن اللي هو كان بحجاب او من غير حجاب بلاش تحط الافضل لها فدلوقتي تمام.
الصور اللي كانت من غير حجاب ما زالت مخزنه في السيرفر بتاع الفيسبوك فاحنا لازم نحتاط لكده وانا بجد انا بدي طب استاذه هاجر سؤال اخير عايز اساله لحضرتك هل انت مع او ضد منع الاباء واولياء الامور ان هم يدخلوا اولادهم على الفيسبوك؟
لا يدخلوا لكن يدخلوا يعملوا حاجه هادفه طبعا جزاكم الله خيرا على هذا يدخلوا- الاتصال. جزاكم الله خيرا. معنا ايضا مداخله من الاستاذ امام العريش السلام عليكم.
عليكم السلام ازيك يا استاذ عمر معلش اتاخرت عليك.
لا ما فيش حاجه الله يكون فيك. كيف ترين هذا الموضوع؟
انا الراي بتاعي بتاعي بعبر عن نفسي ان الرقابه كل مسلم لازم- لازم يكون عارف ان الرقابه من ربنا لا رقابه بعد كده لو كل مسلم عارف ان انك مسلم ومش هتعمل كده خالص تمام. طب هل انت مع او ضد حجب الحكومه للموقع الفيسبوك؟
لا اكيد لازم يبقى في رقابه عشان في شباب مش عارفه هي بتعمل ايه المنع لا بسالك سؤال هل انت مع او ضد منع الحكومه آه، او حجب الحكومه لموقع الفيسبوك؟
لا اكيد مع الحكومه مع الحكومه ان هي تحجب الموقع.
ان شاء الله بارك الله فيك جزاكم الله خير.
وعليكم السلام طيب آه، والله الكلام اتقال يعني اظن ان احنا ما فيش خلاف يمكن المتحدثه الاولى قالت حاجه يعني مفيده بن يعني يعني يجب ان ننشر يعني ان نشير اليها وهي انه ال- اداره الموقع تمتلك كل المعلومات على كل المستخدمين بس السؤال هنا هل آه، استخدام هذه الاداره لهذه المعلومات في اي اتجاه قد يضر بال- بالمستخدمين ولا لا؟ وهي هي اشارت قالت دلوقتي ان من ضمن الشروط الجديده ان ده صور وكل المعلومات من حق الموقع هو مش جديدة حتى هي قديمة يعني تمام.
هي انه اصله ال- ال- الموقع هو عبارة عن يعني إدارة تمتلك قواعد بيانات لكل المستخدمين وكل ما ينتجونه من تفاعلات ومعلومات وصور تمام بس امتلاك المعلومات انا اعتقد انه تستخدم لاغراض تجاريه لانه لو تعرفي يعني او لكل المشاهدين لازم يعرفوا ان الموقع اولا فري يعني من- من غير اي رسوم تمام.
فلازم نخلينا نتامل طب هو بيجيب فلوس منين للانفاق على هذه العمليه الضخمه جدا انا بقول 400 مليون مستخدم على مستوى العالم الاداره السلسه والجيده والفعاله دي وستاف الموظفين الضخم والتقنيه الحديثه اللي بيستخدموها مش دي بفلوس طب بيجيبوها منين اعتقد بيجيبوها زي ما بيحصل في القنوات الفضائيه من الاعلانات تمام فهو- كل ما يكون نسبه اكبر في عدد الاعضاء والزوار وزي ما يكون في قنوات نسبه اكبر في عدد المشاهدين كل ما بتجيلي الاعلانات بس هو الميزه عنده المختلفه عن حكايه القنوات الفضائيه ان هو عنده معلومات عن نوعيه المستخدمين فيقدر يوجه رساله اعلانيه لجمهور محدد يعني انت لما بتنشر مثلا رساله حول منتج معين لكل الناس عل وعسى ان اللي هيستخدم الروج ده ولا المكياج ده ولا البرفان ده آه، ي- توصل له انما انت في- على الفيسبوك تستطيع اي شخص على فكره مش بس اداره الموقع يحدد مين اللي هتوصله الرساله وتعليمه ونوعه وسنه ومكانه تمام طيب محمود هل انت مع او ضد منع الاباء اولياء الامور ان اولادهم يدخلوا الفيسبوك لا آه، مش مش خاصه ضد.
البنات مش لا مش ضد مش ضد مش ضد يعني شايف ان هم يمنعوا لا آه، ما يمنعوش ما يمنعوش اه بس يبقى في رقابه يبقى شايف الاب مثلا قاعد جنب بنته شايف ان هي بتعمل ايه تمام يعني انت لو جات لك اختك يا محمود قالت لك انا عايزه اعمل account جديد على الفيسبوك ترضى account باسمي اه ارض ما يبقاش باسمها يعني اه ما بيبقاش اسمها مهم. انت اسمك اتفضل. آه، معنى ان آه، الفيسبوك ممكن انا اقول لبنتي مثلا ما ت- ما تعمليش معاها تليفون النقال دلوقتي حاليا التليفون دلوقتي بتخش على اي موقع يعني انت شايف ان انت مع او ضد لا آه، مع منع طبعا مع المنع انت زميلك لا انا ما مانعش ان آه، هي تدخل بس اهم حاجه يكون في رقابه من ال- من الوالدين وكده تمام
آه، طبعا لا مانع آه، ان هي اختي او اي حد يقرب لي ان هو يدخل لان هو برضو اكيد ده ممكن تكون داخله للاستفاده فانا ما اقدرش آه، امنعها من الاستفاده دي تمام جزاك الله خيرا دكتور سعيد في نهايه هذه الحلقه عايز نصائح توجهها لاولياء الامور وتوجهها للطلبه في كل مكان وقلنا من الشباب في موضوع استخدام وترشيد استخدام فيسبوك اهم حاجه رساله اوصلها لجميع اولياء الامور عليكم ان تفهموا عالم ابنائكم قبل ما تقولوا ايه اللي يستخدموه وايه اللي مش المفروض معلش يستخدموه استاذنك في الاتصال الاخير اتفضل استاذ علاء من القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله استاذ علاء اتفضل يا أهلا وسهلا بحضرتك الله يكرمك.
أنا برحب بضيفك الكريم والبرنامج بتاعكم بصراحة يعني برنامج شيق إيه، أحب أضيف بعض الأشياء اللي يعني من الحقائق الدولية اتفضل اللي نشرت في حقيقة الحقيقة الدو... جديد صحيفة الحقيقة الدولية في خم- خفايا موقع الفيسبوك اها طبعا في صحيفة فرنسية صحيفة فرنسية نشرت آه، تقرير عن الفيسبوك تقول هذه الصحيفة الفرنسية أن هذا الموقع بأنه موقع استخباراتي صهيوني مهمته تجنيد العملاء والجواسيس لصالح الكيان الصهيوني مم.
آه، في الوقت في الوقت اللي هو بيقوم كل من يدخل على الفيسبوك بالإدلاء ببعض البيانات الخاصة عنه سواء كان بيتكلم مع ما يسمونه الجنس اللطيف ويعتبر ان هو طالما بيتكلم مع الجنس الض- اللطيف ده عبارة عن ضمان بيبعده عن اي سياسة او عن اي حاجة الا ان له ابعاد خطرة آه، الكشف كان تم في سنة 2001 وقالت هذه الصحيفة آه، الفرنسية على لسان الدكتور جيرالد نيرو الأستاذ في كلية علم النفس بجامعة بروفانس الفرنسية وصاحب كتاب مخاطر الإنترنت إن هذه الشبكة تم الكشف عنها وهي عبارة عن مجموعة شبكات يديرها مختصون نفسيون إسرائيليون مجندون تمام لاستقطاب شباب العالم الثالث وما أدراك ما استقطاب شباب العالم الثالث هو المقصود به العالم الع- العالم العربي اي نعم وخصوصا المقيمون- المقيمين في دول الصراع العربي الإسرائيلي تمام استاذ علاء إلى جزاكم أمريكا الله خيرا الجنوبية.
اتمنى بس تتركوا رقم حضرتك في ال control جزاكم الله خيرا آه، دكتور سعيد نتكلم في النصائح سريعا معنا دقيقه انا بس قبل ما ادخل في النصيحه انا مش موافق على نظريه المؤامره ابدا في هذا الموضوع ده الكلام ده اتقال بالنص دائما يتقال بالنص على اي تطور تكنولوجي يتوغل في حياه الناس التلفزيون في مسار مسيرته التاريخيه من اول ما دخل مصر والعالم العربي كان بعض الناس وبالتحديد من بعض رجال الدين يعتبرونه انه شيطان وتم زراعته في هو العالم لا شك العربي دكتور سعيد ان هناك كلام يعني.
كثير من وسائل الاعلام تحرك من من قبل وسائل صهيونيه آه، يعني انا اصل آه، انا هقول لك على حاجه آه، كل- يعني انا مش انا مش مع الحته دي خالص تمام.
بصراحه لانه م- فكره المؤامره وان احنا مستهدفين والكلام ده كله انا ما بعرفش الكلام ده انا اعرف احنا نحن نخطئ بايدينا تمام ونسيء لنفسنا بايدينا ونحسن استخدام ما انتجه الاخرين بايدينا تمام احنا محتاجين ان آه، آه، الاسر تعرف يعني ايه انترنت يا ريت يكون في حملات توعيه للاسره تفهم علشان تعرف توجه اولادها ازاي من المهم جدا انه يبقى في ارشادات دليل ارشادي كده يطلع للاطفال الصغيرين في سن اقل من 20 سنه يتقال لهم او اللي هم المراهقين ايه هي الاستخدامات الضاره وايه هو الاستخدام الامن للانترنت و- ويبقى في مجهود من خلال مؤسساتنا والبرامج التلفزيونيه اللي انتم بتعملوها لازم ده يبقى موجود. من المهم جدا الناس تعرف ان في حقوق وواجبات في الاستخدام يجب وفي اخلاقيات في الاستخدام وفي قيم حاكمه يجب ان نتوافق عليها الا نسيء للاخرين والا نخدش حياء الاخرين والا آه، يعني نعمل نوع من انواع التشهير ب- بخصوصيات الاخرين والا نسيء لعقائد الاخرين يعني ما هي دي نقطه مهمه جدا تمام الحريه آه، مهمه ولكن بضوابط اي نعم بارك الله فيك دكتور سعيد المصري مدير برنامج القضايا الاجتماعيه بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسه مجلس الوزراء شكرا جزيلا لك شرفتنا النهارده في حلقه مع الشباب ونتمنى منك المتابعه ونتمنى ايضا شريتنا في حلقات اخرى أشكرك.
بارك الله فيك شكرا جزيلا.
آه اخواننا الشباب جزاكم الله خيرا على هذه المداخلات التي اثرت حلقه اليوم ونال منكم ايضا المتابعه آه، مشاهدينا يبقى لي في نهايه هذه الحلقه ان اقول انكم تجدون هذه الحلقه وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب على موقع قناه الرحمه www.الرحمه.tv وايضا انا اقول انه اننا في برنامج مع الشباب نستقبل جميع الشباب من اصحاب المواهب عندك اختراع عندك موهبه آه، عندك اي شيء تحب ان تقدمه من خلال برنامج مع الشباب يسرنا ايضا تتصل معنا عبر ارقام القناه المعلنه امامكم على الشاشه ومن هنا الى أن القاكم في حلقه مقبله لكم مني تحياتي عمر الحنبلي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب